إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقبل أن ندخل في كتاب العلم سأذكر مقدمة ضرورية تعتبر من مفاتيح الكتاب ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله عنون لأحاديث كتابه الأول قسم كتابه إلى كتب وقسم الكتب إلى أبواب كتاب بدء الوحي كتاب العل الإيمان كتاب العلم كتاب الوضوء كتاب التيمم كتاب الغسل كتاب الحيض كتاب الصلاة مواقيت الصلاة إلى آخره وهذه الكتب جعل لها أبوابا متتالية اللي احنا بنسميها الترجمة إن هو الترجمة لها ثلاثة أركان المترجم والمترجم له والترجمة دول ثلاثة المترجم اللي هو كسر الجيم اللي هو مين البخاري صاحب الكتاب والمترجم له النصوص التي يريدها البخاري تحت الترجمه والترجمة هي عنوان الباب يبقى أنا عندي ثلاث حاجات المترجم اللي هو الإمام البخاري المترجم له اللي هي النصوص التي أوردها البخاري يريد الاستدلال بها على حكم أو على أدب ده اسمه المترجم له المترجم له ثلاث حاجات إما أن يكون قرآنا أو أن يكون حديثا أو أن يكون أثرا من عن الصحابة أو عن التابعين يبقى النص الذي يريد البخاري إما أن يكون قرآنا زي أول باب في كتاب العلم باب فضل العلم وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يبقى النص الذي أورده تحت الباب آية وقد لا يرد إلا الآية فقط ويمكن أن يورد آية وحديثا أو يورد حديثا فقط بلا آية زي الباب الثاني في كتاب العلم أورد فيه حديثا ولم يورد آية النص الثالث أن يورد أثرا عن الصحابة أو عن التابعين زي مثلا في كتاب الصلاة قال باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع قال الحسن صل وعليه بدعته وأورد فيه قول عثمان رضي الله عنه لما حصر في الفتنة ومنعوه من الخروج من داره وسألوه عن هذا الوضع أنت إمام المسلمين وأنت الذي تصلي لهم إماما وقد حبسوك فماذا نفعل قال الصلاة أحسن أعمال الناس فإن أحسنوا فأحسنوا معهم وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم أهو ده أورد في هذا الباب كلاما لعثمان بن عفان وده ما يسميه العلماء بالحديث الموقوف تعرفين الحديث إما أن يكون مرفوعا وهو ما ورد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف أو فعل أو تقرير ده اسمه ليه الحديث المرفوعة إما قولية وإما فعلية وإما وصفية وإما تقريرية والذي ورد عن الصحابة يسمى موقوفا والذي ورد عن التابعين يسمى مقطوعا الكلام ربما يكون فيه شيء من الاصطلاح بس أنا غصب عني يعني احنا داخلين على كتاب كبير وهذا الذي أذكره احنا هنمشي عليه في طول الكتاب فنرجو بس تكونوا مفتحين واخدين بالكم الكلام يبقى باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع لم يعطي البخاري حكمه أو رأيه في المسألة باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع يعني جائزة ولا غير جائزة الذي يعرفك رأي البخاري في المسألة ما يريده من النصوص فلما يقول عن عثمان الصلاة أحسن أعمال الناس فإن أحسنوا فأحسنوا معهم يعني إن صلوا صلوا معهم وإن أساءوا أي بترك الصلاة فلا تتبعوهم على هذا وقول الحسن صل وعليه بدعته يبقى ده يدل على أن رأي البخاري في المسألة إيه أنه يجوز أن تصلي خلف المفتون والإيه والمبتدع يبقى أنا عندي إذن النصوص التي يريدها البخاري تحت الترجمة ثلاثة يا إما قرآن يا إما حديثا صحيحا وإما أثرا والآثار لا يشترط فيها الصحة وإن كان أغلبها صحيح ما يجيش واحد يقول طب إزاي البخاري يورد أثرا غير صحيح في كتابه المسمى الجامع الصحيح نقول لك ما هو البخاري أولا لم يضع كتابه للآثار إنما وضعه للحديث الموصول مسند فاحنا بنحسبه على الحديث المسند الذي قال في حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان ما أورده بإسناده ده اللي نحسب البخاري عليه إنما عندما يحذف الإسناد قال الحسن صلوا عليه بدعته أين الإسناد إلى الحسن ده بيسمى بقى الحديث المعلق أي حديث بلا إسناد يسمى حديثا معلقا خلاص أي حديث بلا إسناد يعني أنا دلوقتي لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في الشكل معلق بس إحنا بالنسبة لنا إحنا لأن اللي صنعت الإسناد انتهت وما عادش حد بيروي بالأسانيد طالت الأسانيد جدا وبقت مسألة شرفية فقط ليس لها أي حكم إلا شرف الحصول على الإسناد بس إنما تصحيح وتضعيف انتهى القصة انتهى القصة دي من زمان القرن الرابع كده يعني أوائل القرن الرابع الهجري أو نصه كده انتهت قصة إن الإسناد يحكم عليه بالصحة أو بالضعف ليه؟ لأن في القرن الرابع كان الكتب صنفت والأجزاء اتكتبت وكل واحد بيروي الحديث بإسناده يصل لكتاب ما بيجيبش الإسناد من أفواه الرواه زي البخاري كده لا يعني البيهقي مثلا ما عندوش إسناد خالص كده ما فيش حد قاله قبله لا لازم يصل لابد أن يصل إلى كتاب أو إلى جزء حديثي فالعبرة في هذه الحالة بثبوت الجزء إلى صاحبه يعني جزء مثلا ابن ديزيل إبراهيم اسمه إبراهيم ابن ديزيل ده البيهقي يوصل له مثلا باثنين حدثنا فلان عن فلان ويقوم جايب لواصل لابن ديزيل مين اللي أنا ابتدي أحاسبه على الإسناد صحيح ولا ضعيف معاد ابن ديزيل مش من شيخ البيهقي ولا شيخ شيخه خلاص يبقى العبرة في بثبوت الجزء إلى صاحبه مش برواية البيهقي فضلا عن انك انت تنزل تحت بقى تنزل تحت كل ما تنزل تحت الاسناد يطول فكل حديث لا يذكر فيه الاسناد ايام الاسانيد اسمه معلق واحنا النهارده لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صورته صورة المعلق لكن ماليش حكم المعلق لأن أنا دلوقتي بجيب حديث البخاري أقول روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ما دي شكلها شكل المعلق بس لا يأخذ حكم الايه المعلق إذا النصوص اللي البخاري بيستدل بها قرآن حديث أثر ممكن يكتفي بواحدة من الثلاثة دول وممكن يجيب اثنين وممكن يجيبهم كلهم يأتي بآية ويأتي بحديث ويأتي بكلام لإيه للصحابة أو التابعين ده اللي هو الأحاديث أو النصوص دي بيسمى المترجم له الترجمة بقى اللي هي الكلام نفسه التبويب باب فضل العلم دي اسمها الترجمة والترجمة هي كما هو معروف نقل لغة إلى لغة وده المعنى دارج عندنا يعني ترجم من عربي الإنجليزي ومن فرنساوي لروسي ومن ألماني الطلياني دي اسمها ترجمة انك انت ان تعرب عن لغة بلغة اخرى والترجمة هي الإفصاح والإعراب والإبانة عشان كده سير العلماء بنسميها إيه تراجم يقول لك تراجم العلماء ليه لأنك أنت تظهر اسمه ونسبه وطلبه للعلم وأساتذته تلامذته محنته كل ما يتعلق بالشخص أنت تظهره للناس ده عشان كده اسمها إيه ترجمة فالترجمة والإعراب والإبانة خلاص ده الثلاث أركان عشان البخاري كتابه كله تراجم فيبقى احنا عارفين الباب المعنى اللي البخاري بيحطه من عنده ده اسمه ترجمة وهو اسم المترجم والنصوص الواردة تحت الترجمة دي اسمها ايه المترجم ايه له جميل طيب من جهة بقى صحة الترجمة صحة الترجمة ممكن الترجمة تكون غلط ازاي رجل يأتي بنص ولا علاقة للتبويب بالكلام يعني مثلا لو قلنا حديث عثمان الأثر بتاع عثمان بن عفان الصلاة أحسن أعمال الناس بين أحسنوا فأحسنوا معهم وأن أساءوا تجنبوا إساءته لو جيت أنت قلت إيه باب في وجوب الزكاة وحطيت الكلام ده ده كلام صحيح ليه مفيش علاقة بالموضوع ده التبويب في وادي والنص اللي تحته في وادي آخر مثلا لو قلت مثلا باب كن كخيري ولدي آدم ولدي آدم وجبت مثلا نص زي ده يقول لك طب ايه العلاقة اللي بينهم لابد أن يكون بين الترجمة وبين النص لابد أن يكون في علاقة ودي بيسموها المناسبة أو المطابقة المطابقة دي ده بقى اللي حيرت كثير من العلماء في كتاب البخاري حتى ان بعض العلماء انتقد البخاري في بعض تراجمه وقال لك انا مش فاهم البخاري ترجم كده ليه عشان كده في الترجمه من جهه الادراك اما ان تكون جليه اما ان تكون خفيه الترجمه الجليه ان يترجم بنفس الحديث او بحديث اخر يعني في كتاب الرقاق قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وبعدين أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ببعض جسده وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر إيه عابر سبيل دي ترجمة ظاهرة ظاهرة يعني لا تحتاج إلى إيه إلى إعمال فكر ودي ليست كثيرة في البخاري طائفة لا بأس بها ليست ليست كثيرة الأغلب عند البخاري أن تكون الترجمة خفية وده اللي خلى بعض العلماء يقول لك زي أبو الوليد الباجي مثلا يقول يسلم للبخاري في الحديث ولا يسلم له في الفقه وده طبعا لا يوافق أبو الوليد الباجي على هذا إطلاقا أبو الوليد مع يعني تعظيمنا لأبي الوليد واحترامنا له وهو أحد علماء الأندلس الكبار وهو الذي أوقف زحف بن حزم على حساب المالكية في الأندلس عارف ابن حزم ده يعني كنس علماء المالكية في الأندلس لوحده وكان رجلا جدلا صاحب جدل وصاحب مناظرة ما كان يثبت أو ما كاد يثبت له أحد من علماء المالكية لحد ما أبو الوليد الباجي رجع من المشرق إلى المغرب رجع بلده يعني فلقى الدنيا كده رايح وابن حزم واكل الجو كله وقف له بقى وقف له لأن كان مع ابن حزم أنذاك رفيقه ابن عبد البر وابن عبد البر كان ظاهريا في الأول ابن حزم أثر عليه وانت عارف ان عبد البر ده حاجة فخمة قوي يعني يعني يعتبر من قبة علماء الملكية في زمانه بل علماء الإسلام يعني فابن حزم أثر عليه أثر على ابن عبد البر فصار ظاهريا وبعدين ابن عبد البر لما استوت ملكته عاد بقى إلى الإيه عاد إلى الترجيح العلمي على حسب الأصول وبرغم أنه مالكي لكن كثيرا ما يرجح آراء الشافعية في المسألة جاء أبو الوليد الباجي من المشرق لأن المشرق هو اللي كان فيه أكثر العلماء والمشرق من الشروق والمغرب من الغروب فاللي يعيش في المغرب يدفن حد فيكم يعرف حد من علماء المغرب من أول ليبيا لحد موريتانيا إلا يعني واحد كده جاء المشرق لازم يكون جاء المشرق إنما من أول ليبيا لحد موريتانيا إحنا كمشارقة لا نعرف كثيرا من الناس برغم أن فيهم فحول فحول العلماء يعني فيهم من يفضل كل علماء المشرق بس ما نعرفش عنهم حاجة فأبو الوليد جاء المشرق وبعدين لما رجع بقى كان حصل بقى علوم أهل المشرق وبعدين ما حصل علوم أهل المغرب بطريقة الحال فوقف لمين؟ وقف لابن حزم رحمة الله عليه ومرشد لأبي الوليد البادي بالفقه حتى ابن حزم نفسه شاهد لأبي الوليد بالعلم هذا الرجل الكبير الفحل الفقيه ده يقول لا يسلم للبخاري في الفقه طبعا الكلام ده منقوض وسائر العلماء على خلاف هذا حتى قال الحاكم النيسابوري تراجم البخاري حيرت العقول ليه لدقة فهمه وفقهه يعني مثلا لما يقول اثنان فما فوقهما جماعة باب اثنان فما فوقهما جماعة ده اللفظ ده لفظ حديث لكنه حديث ضعيف عشان برضو نعرف ان البخاري قد يبوب ولفظ حديث ضعيف لم يريده كرواية اثنان فما فوقهما جماعة ده حديث فعلا لكنه ضعيف أورد فيه حديث مالك بن الحويرث لما ذهب مالك بن الحويرث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو واثنين ثلاثة كده وظلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام بضعة أيام أو أسابيع قال مالك وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا فقال وهم راجعين بقى أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما إيه علاقة التبويب للحديث؟ اثنان فما فوقهما جماعة ده من ناحية العدد يعني العدد الجماعة تبقى اتنين بدءا من اتنين ولا بدءا من ثلاثة يعني لما نيجي نقول مفرد وجمع المفرد واحد تمام والجمع يبتدي من ثلاثة ولا يبتدي من اتنين ثلاثة طب خدنا الثلاثة دي منين كلمة ثلاثة فما فوقهما أدي عندي اتنين فما فوقهما أول ما فوقهما إيه الثلاثة جميل طب الحديث بيقول لك الزنا وأقيما اتنين مع أنه قال فما فوقهم هو ده بقى اللي بي اللي بيخلي ناس يعترضوا على البخاري ليه أن تكون الترجمة غامضة تحتاج إلى نوع من التفكير والتأمل عشان توصل لمراد البخاري والمسألة دي وإلا أنا عندما أشوف المسألة كده أقول لك الترجمة غير مطابقة لأنه متنين خلاص العلماء بقى اللي هم بيغوصوا بقى يشوفوا مراد البخاري قال لك ما هو أصل لو القصد الصلاة بس لا الأذن وأقيم وصلي فهذا يدل على أن هناك فرق لو أن صلاة المنفرد زي صلاة الجمع كان قال صلي وخلاص كلمة صلية لا يشترط فيها الجماعة أنهم يصلوا واحد إمام والتاني يكون وراه فده في نوع من الايه في نوع من الغموض استفدنا منه ان اول الجمع ثلاثة عند البخاري لان دي مسألة في أصول الفقه العلماء مختلفين فيها اختلافا طويلا يقول مثلا باب صلاة النهار مثنى مثنى ويورد حديث الاستخارة حديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة طب هو لما قال كده طب هو ده كلام واضح اهو يصلي بالنهار لو حب يتطوع يصلي ركعتين ايه الاشكال يعني ترجم للماء بالماء لا هو يقصد يرد على الحنفيه الذين يقولون إن التطوع بالنهار يكون أربعا مش اثنين طبعا الحنفية لهم مستند وهو حديث ابن عمر في رواية عبد علي بن عبد الله البارقي الحديث المشهور صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة مثنى مثنى يعني تصلي بالليل ركعتين وتسلم وبعدين ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم تفضل ماشي كده فجأة بتبص في الساعة لقيت فاضل دقيقتين والفجر يدا ما تصليش بقى ركعتين صلي واحدة بس لأن الصبح داخل عليك يبقى صلاة الليل مثنى مثنى اتنين اتنين اتنين وتسلم فإن خشيت الصبح أن يدركك الصبح يؤذن عليك وأنت بتصلي الركعتين يبقى خلاص ادخل إيه صلي واحدة وأوتر بإيه أوتر صلاتك ده اللفظ المشهور الذي رواه عن ابن عمر حوالي 25 تابعي صلاة الليل مثنى مثنى جاء علي بن عبد الله البارقي وحده فروى الحديث عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى طب ما هو الحديث طبعا كلمة النهار شاذة لا تصح في الحديث ده وكان ابن عمر إذا صلى بالنهار صلى أربعا يبقى لما يتطوع يجيب أربعة إما أربعة على بعضهم وإما أربعة زي الظهر كده المهم ما يسلمش إلا في آخر إيه الركعة الرابعة فالحنفية يقولون أو يستحبون يعني أن يكون صلاة النهار أربعا البخاري لا يرى هذا فيوم يعمل التبويب ده فأحيانا يبوب تبويبات يرد بها على بعض المذاهب الأخرى لا سيما يعني الحنفية موقفه من البخاري مش موقف جميل يعني ما يحبوش البخاري فيما يتعلق بالفقه ليه لأنه تصدى للرد عليهم وعلى أبي حنيفة وصاحبيه خصوصا ولذلك يعني ليس في كتاب العلم لكن في فقه عموما يقول وقال بعضهم أول ما تلاقي وقال بعضهم في الترجمة بتاع البخاري تعرف أنه يقصد مين يقصد أبا حنيفة أو يقصد صاحبيه أو أحد صاحبيه تمام من التراجم الغامضة والبخاري زي ما أقول لك كتبه كلها بالشفرة أنا بستغرب اللي بيدخل في صحيح البخاري وبيعترض عليه والكلام ده كل كتبه تاريخ كبير أنا قلت لكم قبل كده وأنا بذكر مصنفات البخاري تاريخ كبير شفرة كله كله الصحيح أكثر تراجم البخاري غير مباشرة مثلا في كتاب المواقيت في باب من أدرك سجدة من العصر قبل غروب الشمس يعني أورد فيه ثلاثة أحاديث حديث أبي هريرة من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك وحديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كمثل صلاة العصر إلى صلاة المغرب أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار تركوا العمل وقالوا لا حاجة لنا في أجرك وأوتي من ده, ده من صلاة الإيه من صلاة الظهر إلى العصر والنصارى أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا من صلاة العصر إلى المغرب وأوتينا القرآن فأخذوا أجر الفريقين جميعا طيب حديث أبي هريرة الأولاني مباشر باب من أدرك سجدة من العصر بس كده أدرك ولا ما أدركش إيه اللي عرفك أنه أدرك أول حديث في الباب حديث أبي هريرة من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك طب ده ماشي الحديثين اللي بعد كده ايه علاقتهم بالتبويب إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وحديث أبي موسى الأشعري أن رجلا استأجر أجراء استأجر جماعة يعملون مثلا من الظهر إلى العصر وجماعة يعملون من العصر إلى المغرب وجماعة من المغرب للعشاء مثلا يبقى الثلاثة مش متساويين واتفق أنه يعطي لكل طائفة أجرا ما تشتغل من الظهر إلى العصر ب 100 جنيه مثلا ومن العصر المغرب 100 جنيه ومن المغرب للعشاء ب 50 جنيه فلما بدأ يديلهم الأجور بصوا لمين للتالت اللي اشتغل ساعة وتلت ده اشتغل ثلاث ساعات وده ثلاث ساعات مثلا أو أقل وده اشتغل ساعة وتلت ادى لكل واحد 100 جنيه وادى للأخير خالص 500 جنيه فاعترضوا قالوا ان احنا أكثر أجرا أكثر عملا منهم وأقل أجرا قال لهم والله ده فلوسي أنا حر أدي بقى لدول كتير أدي لدول شوية أنت إيه دخلك أنا قلت لك من الظهر للعصر مبلغ معين رضيت واشتغلت كوني بقى اديت لي ده اشتغل ساعة واحدة اديت 500 جنيه أنت إيه دخلك بالموضوع الطائفة الأولى أهل التوراة اليهود الطائفة الثانية أهل الإنجيل والطائفة الثالثة المسلمون قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء الحديث ده إيه علاقته بالترجمة أن الله تبارك وتعالى تفضل على هذه الأمة صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تعرف العبادات ثلاث أنواع موقوت الأول والآخر موقوت الأول مفتوح الآخر مفتوح الأول والآخر اللي موقت الأول والآخر زي الصلاة زي الحج زي الصيام خلاص دي لها وقت أول ولها وقت إيه وقت آخر اللي موقتة في الأول ومفتوحة في الآخر الزكاة إذا حال الحول يجب عليك إخراج الإيه الزكاة افترض ما طلعش زكاة تبقى خلاص عدت السنة عدت لا يقول لك الزكاة لا تسقط بالتقادم لأن الزكاة في المال والذمة إذا كان مالك راح وما زكيتش يبقى المال الزكاة في ذمتك لازم تطلعها مش إذا المال راح خلاص يبقى خلاص ما فيش زكاة لا يبقى الزكاة موقوتة الأول مفتوحة الإيه؟ مفتوحة الآخر اللي مفتوح من الأول والآخر الذكر الذكر ده ملوش وقت أول ولا له وقت آخر منين ما تذكر الله سبحانه وتعالى يبقى الإيه؟ يجزئك هذا يبقى العبادات على الإيه؟ على ثلاث حاجات دول فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يبقى وقت العصر بينتهي بأذان الإيه؟ المغرب أنا لحقت ركعة في وقت العصر وثلاث ركعات بقوا في وقت الإيه؟ المغرب المفروض يا إما آخد أجر ركعة واحدة وأحاسب على الثلاث ركعات اللي أنا أوقعتهم في غير الوقت أو إن تترد علي العبادة فتفضل الله عز وجل على هذه الأمة من باب رفع الإصر عنها الذي وضعه على أهل الكتاب من قبلنا وقال لك إذا أدركت ركعة في العصر أنا هدي لك الثلاثة اللي وقعوا في غير وقت العصر سأهبهم لك خلاص يبقى البخاري عندما أورد هذا الحديث مش ملوش علاقة بالترجمة لا أراد مع بيان الإجزاء أن يبين فضل الله عز وجل على هذه الأمة فيبقى المعنى المباشر جاء في الحديث الأولاني والمعنى غير المباشر الجميل اللي أنا أظهرته ده إنما ظهر في حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري اللي هو إيه أوردها بعد حديث أبي هريرة ده الترجمة من جهة إدراكها إما أن تكون جلية واضحة خالص وإما أن تكون خفية أغلب تراجم البخاري خفية عايزة اجتهاد وشغل وهيمر بينا الحقيقة يعني كثير من هذا يعني مثلا باب فضل العلم أول أول ترجمة في كتاب العلم وبعدين وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الترجمة مباشرة ولا لا ظاهرة ولا خفية ظاهرة طيب تاني ترجمة بدأ البخاري يشتغل بقى كان أول ترجمة كانت إيه كانت ظاهرة وكانت مباشرة تاني ترجمة على طول في كتاب البخاري أهو هات الفتح بس نسخة الفتح أنا يعني شغال البخاري من الفتح الباري فيعني أفتح كده على طول أقوم جايب الإيه الصفحة إيدي خدت على ال كتاب العلم شوف تاني باب بيقول لك ايه باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل خلاص أنا عايزكم على فكرة وأنتوا معايا في صحيح البخاري تفتحوا ما يجيش واحد ينام على ودانه اللي هيحس انه نام ينزل يتوضى ويجي ليه؟ لأن زي ما قلت لكم أغلب تراجم البخاري خفية وإحنا عايزين نتدرب على الكتاب عشان نعرف عظمة الكتاب ونخرق عين اللي يتكلم في البخاري ماشي باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل أورد تحته حديث أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس يحدث أصحابه إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وبعدين قال أين السائل عن الساعة قال هو أنا ذا خلاص الصحابة اختلفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب ولم يكن من عادته أن يهمل أحدا أي حد يسأله يجاوب على طول لأن ترك لأن ترك إجابته فيه نوع من الإيه من الإعراض فده فقال جماعة سمع ما قال فكره ما قال وقال آخرون بل لم يسمع الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال لأن السؤال ليس له فائدة متى الساعة جاية تقلقش خلاص انت ما تسألش عن كده إنما ينبغي للعالم إذا السائل سأل السؤال خطأ أن يصحح له سؤاله قبل أن يجيب لأن السؤال نصف العلم العلم هو عبارة عن سؤال وجواب فلما يكون النصف الأولاني غلط لا أصحح له الأول لما في حديث أنس جاء رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال له وما أعددت لها هو ده اللي ينبغي أنك تشتغل بيه مش تقول لي متى الساعة لا جاية لكن أنت عملت إيه للساعة التي ستأتي فيوم يصحح له كأنه قال سؤالك لا فائدة فيه بل الفائدة التي ينبغي أن تبحث عنها ماذا أعددت للساعة عشان كده إيه الأعراب كان دايما عشان لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوش بيسألوا صح اللي يرد على باله يسأل على طول فيه وده أعرابي كما ورد في الحديث وجماعة آخرون لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قبة حسن الخلق وما كان يعني يعرض عن أحد قال لك ده ما سمعش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل الكلام بتاعه سأل إيه أين السائل عن الساعة قال هو أنا ذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة راجل طول عمره مثلا ضابط في الجيش آجي أمسكه محافظة سياسة الناس غير سياسة الجنود سياسة العامة مشكلة كبيرة جدا تعامل الناس كلها على اختلاف أمزجتها واختلاف مذاهبها إنما ضابط الجيش وأرجو إن مفيش حد يتصور أنا بقدح في ال في ال في ضابط الجيش يعني ضابط الجيش اتعود على نمط معين من الإدارة اللي فوق يقول له افعل يقول له حاضر وهو يقول اللي تحته افعل يقول حاضر ليس له خيار إلا هذا عشان كده أنا شفت كثير منهم لما خرجوا من الحياة العسكرية وبدأوا يشتغلوا في التجارة والكلام ده كتير منهم فشل ليه؟ مش عارف يسوس الناس تجارة لها أنت بتعامل بشر بشر مختلفون بعضهم كالسباع والذئاب وبعضهم زي الغزالة والزرافة والنعامة فيهم كل الأخلاق فأنا لما أحب أن أنا أجيب واحد ليحكم بلدا أو يحكم محافظة أو يكون مدير شركة لازم ياخد دورات في الإدارة لازم يستخدم التعريض عشان يرضي الناس اللي حواليه مش بالباطل لكن زي مثلا واحد لما يجي لعمر بن الخطاب زعلان واحد قال له ايه خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس اقعد يا أخويا بلط في الخط هو أنت بتاع مكارم ولا بتاع أخلاق ولا بتاع الكلام ده أنت بس يجيبوا لك تطفح وخلاص هو ده معنى الإيه معنى البيت خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعم الكاس يأكلوك وشربوك وتقعد كده تملي مالكش شغلانة طبعا دي حاجة تزعل ولا لا طبعا حاجة تزعل خد بعضه وراح لعمر الخطاب قال له فلان الفلاني شتمني وقال لي كذا كذا كذا يرضيك قال له وما غاية شغل الناس كل الناس عمالين يجروا ويشتغلوا ومش عارفين عشان يعملوا ايه عشان ياكل ويلبس ها قال له جعلك طاعما كاسيا وهذا غاية شغل الناس كل الدنيا بتشتغل عشان ايه عشان ياكلوا عيش وعشان يلبس كده ويركب عربية ومش عارف ايه الكلام ده ده انت مالك هو مين اللي بيأكلوه وشربوه وطفحوه كده على الجاهز مش الملوك ها يبقى عمر بن الخطاب قلبها من ذم إلى إيه إلى مدح الدنيا كده سياسة الخلق إنما تكون هكذا بخلاف الإدارة الإدارة ده حاجة وسياسة الخلق شيء آخر والذي فتح الله عز وجل عليه هو اللي يقدر يجيب ما يجمع بالاثنين عمر بن الخطاب جمع بينهما بجدارة كان إدارة ما تخرش المية ليه لأنه كان رجلا عادلا وكان متجافيا عن الدنيا ما كانش طمعان في حد وفي الحديث عليك بالإياس مما في أيدي الناس ده هو العز إذا أردت أن تعيش عزيزا طيلة عمرك ما تبصش لحاجة في ايدين حد أبدا لأن إيه اللي بيخليك تطاطي وأحيانا تتجاوز المسادي ويصل إلى درجة النفاق والكلام ده إنك تعيش حاجة لكنك لو كنت مستغنيا تكون عزيزا ولله درس سفيان الثوري لما قال من استطاع أن يعيش بالخبز والملح لم يستعبده أحد لأن السجن قصراء دخلك سجن في فول أحلى من الملح لوحده فأنت هتدخل السجن هتاكل طالما تفرقش عندك إن البرش من السرير وفريش عندك الفول المسوس ولا السوس المفول على رئيس الشكشك الله يرحمه ولا العسل الابيض اللي بقى اسود مع طول المقام ما يفرقش معاك هتعيش طول عمرك عزيزا تفرقش معاك فانا عايز اقول سياسه الخلق تحتاج الى دربه تحتاج الى ممارسه تحتاج الى حلم الى سخاء لها مواصفات معينه فاذا انا جبت بني ادم ناجح في مكانه عسكري ممتاز يحط خطط و... ويعني عنده استراتيجيات رائعة جدا جدا اه احطه في مكانه ده ينتج ويطلع لكن ما اجيبوش اخليه محافظ دي سكة تانية خالص محافظ بقى يبقى انا اعمل حاجة اسمها اعداد القادة مراكز اعداد القادة احنا عندنا لافتات بس زي في ال... في الدقي اظن او الونسين مبنى ضخم كده عليه يافطه تخرق العين كده مركز اعداد القاده هم فين بقى ان شاء الله مفيش فالمفروض أنا لما أكون أنا لو دولة ناجحة بتفهم يعني أنا عارف إن أنا لابد إن أنا أختار محافظين يسوسوا الناس في هذا المعهد أدخل بقى مجموعة من الناس اللي أنا أنتقيهم وأدرس لهم كيف يعاملون الناس بعد ما يتدرب من هو الصغير كده لحد ما يكبر أختار منهم عندي خمسين ستين واحد أنتقي منهم ده ينفع في المكان الفلاني وده ينفع في المكان الفلاني القاهرة غير كفر الشيخ القاهرة دي عايزة واحد له مواصفات معينة لناس جم من بلاد شتى لا يربطهم رابط إنما محافظة زي كفر الشيخ دي أرياف أغلب الناس يعرفوا بعضهم ولها منظومة فكرية معينة القاهرة مثلا بلد ضخمة جدا فيها كل ما يمكن أن يخطر على بالك من الصفات هنا في الأقاليم اللي بيسموها الأقاليم يعني تلاقي الناس يراعون المنظومات الأخلاقية أكثر من المدن الكبيرة يعني العيب يظهر عندنا ما يظهرش في القاهرة أقوم أحط القاهرة واحد ينفع للناس في الطراز ده ما أنا فيتهم بقى وأحط هنا محافظ ينفع لهذا الطراز لكن إحنا ما عندناش هذا الفكر إطلاقا خلاص شال واحد حط واحد فإذا وسد الأمر إلى غيره يبقى ضيعت الأمانة خلاص التبويب إيه علاقته بقى بالحديث هو كأن البخاري ترجم ل... للحالة بتاعت الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وبعدين الراجل العربي سأله كمل كلامه بعد ما كمل كلامه قال فين الأعرابي تسأل عن إيه قال له كذا إيه علاقة الإيه التبويب بالحديث هم؟ الإيه؟ ما طبعا هي خفية قطعا عشان كده أنا قلت لك أول ترجمة في كتاب العلم ظاهرة الوش في الوش ظاهرة تاني ترجمة خفية وأغلب تراجم البخاري زي ما قلت لكم إيه في هذا الخفاء خلاص أقول لكم البخاري ها ماشي يعني دي القصة دي أح- عايز أحط لها عنوان مضى في حديثي ماشي ما هو ده البخاري ما بوبش على دي شوف باب فضل العلم هنتكلم عن فضل العلم لما نيجي نشرح الايه الباب الاولاني بعد ما قلت لكم فضل العلم كلكم عايزين تبقوا ايه علماء طيب عايز تبقى عالم قبل ما تبقى عالم لازم تبقى مؤدب عشان العلم ينفعك يبقى بعد ما نفسك اتفتحت وعايز تبقى عالم نبتدي نذكر آداب طالب العلم هو ده التبويب أدب طالب العلم معاملة الشيخ ومعاملة الشيخ له طيب هل من اللائق بالطالب إذا رأى الشيخ يتكلم يقطعه ما يقطعوش بس ده قطعه لأنه أعرابي يبقى إذا جاء طالب طالب للعلم لم يتأدب بأدب العالم بأدب طالب العلم ينبغي للأستاذ أن يتجاوز عنه ما يعنفوش ولا يشتمه ولا يحرجه يبقى في آداب مطلوبة من الطالب وآداب مطلوبة من الأستاذ لأن في بعض الأساتذة ينفرون الطالب من العلم كله يكرهوه في الدنيا مش ينفروه من العلم كرهوه في الدنيا كلها ليه؟ بسبب الجفاء والغلظة وده يعني حاجة هنقف عندها برضو شوية بالنسبة لي الأستاذ الأستاذ أحد أهم وظائفه يحبب الناس في الفن بتاعه وإلا لو جاء كل واحد هو نظر إلى نفسه كأستاذ والطالب طالب ودخل فيه الدخلة دي هيفر إمتى أنا أدخل الدخلة دي صعبة يعني مع من أعلم أنني إذا اشتددت عليه رابط في مكانه أثرش ويمكن سمعتوني كثيرا أنا أتكلم عن الأعمش وعن أبي بكر بن عياش وعن يحيى بن معين وشدتهم أحيانا على الطلبة يعني ابن معين لما جاء له واحد قال له يا أبا زكريا أريد أن تحدثني حديثا أذكرك به وجاي له إيه جاي له من, من سفر وما صدق شافه قال له إيه قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل مش أنت عايز ذكرى وخلاص خلاص أعمل فيك ما أقلق يعني طالما ده هدفك يعني يبقى هو اداله على قده خلاص كان من عادة الأعمش أنه إذا كان يحدث كان يكره أن يجلس بجانبه أحد يحبش حد يقعد جنبه والأعمش كان أعمى فجاء واحد من الغرباء ما يعرفش ال- كل اللي قاعدين فاهمين عارفين الأعمش مش حد يقعد جنبه فجاء لقى المجلس مليان ما لقاش حتة فاضية إلا جنبه تمام ما هو الحتة الفاضية دايما هي جنب الإمام اللي بيصلي ما فيش حد قباله ولا كان دوت يا إما الشيخ قاعد على الكرسي ومفيش حد جنبه فجاء قعد جنبه حس بيه الأعمش فيقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه طبعا الأعمش زي ما قلت لكم أعمى طبعا كل اللي قاعدين كلهم بيقولوا له هس لو اتحركت لو اتململت لو قلت كلمة واحدة الأعمش هيقطع التحديث هيقوم يمشي لأنه ما- الأعمش ما كانش يحب التقل أي تقيل ما كانش يحبه حتى سئل مرة قال قيل له يا أبا محمد لو, أنا لو كنت أصلي وعن يساري رجل ثقيل قال تكفيك تسليمة واحدة ها؟ كان يكره التقال جدا يحبهمش ابدا راح مرة يحلق وانتوا عارفين الحلاقين ما بطلوش كلام الحلاق بلع راديو تمام فحب يحلق فاشترط على الحلاق ما يتكلمش لحد ما يخلص حلاق حلاق له نص شعره وبعدين الداء وصل ما يقدرش فبقول له يا ابا محمد حديثه كده نط من على الكرسي بنص شعره محلوق ونص تاني لا وظل اياما لا يستطيع احد ان يكلمه فلما يقول فلان هو الاعمش ما يهموش حد ليه فاكهه وحد كان يطول يروح للاعمش والاعمش حتى يديله بالقلم حاجة فخمة كده الأعمش ده حاجة عالية قوي تلامذته كلهم أئمة وكبار سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وزهير بن معاوية وكعب بن الجراح و... لا حاجة حاجة عالية قوي الأعمش يعني رحمة الله عليه فده لما بيشتد التلامذة ما بيهربوش منه ده بيرجعوا له قصة الكلب أنا أعتقد أنكم عارفينها أو أغلبكم عارفها يعني إن هو من كتر ما زهقان من أهل الحديث عشان دايما رزل كده وتقل عليه والكلام ده والشوم تخين عشان العلم عايز كده تتخن وشك عشان تطلب علم فمش قادر يعمل لهم حاجة فربنا مكلم كل ما يقربوا من البيت بتاعه يطلع الكلب عليهم يعني تخيل بقى لما يكون شعبة من الحجاج بيجروا قدام كلب أو سفيان الثوري بيجروا قدام كلب وبعدين الكلب يدخل الدار ويقوموا راجعين له تاني مش خالص يهرب وتقول لك ان ربنا كلب وبتاع ما يرو ما غيره موجود وكان العلماء كتير فكل يوم شغالين بالنظام ده لحد ما راحوا مره ورايحين طبعا بحذر كلب بعضه ومربينهم كلب محترم يعني فلما اقتربوا من الدار مفيش كلب اقتربوا من الدار مفيش كلب خبطوا على الباب مفيش كلب فتح لهم الاعمش فلما سمع اصواتهم بكى قيل ما يبكيك يا أبا محمد قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو طب هو طالب العلم يا منكر ها كده وعاد يروحوا له مرة واثنين وثلاثة أنا إذا كنت كشيخ بقى المفروض لي نفوذ بصر أكون فاهم الطلبة ومن كتر ما أنا درست لهم وكتر ما عشت في وسط الناس وعرفت أخلاق الناس بيبقى لي نظرة في الطالب ممكن طالب أشتد عليه وانا عارف انه مش هيمشي هيرجع لي تاني وطالب لو بس بصيت له بعين رضيه يقوم ماشي على طول ما يجيش فده ممكن ان انا اؤدبه بالشده وده ممكن اتالفه بالرحمه ودي عايزه واحد امام عامه رجل عامه عاش في وسط الناس وعارف اخلاق الناس متى يشتد متى لا يشتد والكلام ده فيبقى الشيخ له اداب والتلميذ ينبغي ان يكون له ادب ايضا وقصة أدب الطالب والتلميذ هنقف طبعا عندها كثيرا لأنه كما روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع عن بعض السلف قال علم بلا أدب نار بلا حطب ما فيش حطب يبقى في نار لا ما فيش أدب يبقى في علم لا إنما يصل العلم إلى الناس بالحشمة الكاملة عشان كده ما ينفعش يكون واحد متصدر للتدريس ويلعب ماتش كورة مع ان عادي ماتش الكورة لما يكون بنلعب كده الصبح كده يوم جمعة ولا بتاع نشاط وحيوية وبتاع والكلام ده المفروض ايه وممكن يكون ليك نية صالحة اتقوى على عبادة الله وتقوى اذا جاء رفع داعي الجهاد لنا نيات كثيرة في اللعب كورة لكن ما بقاش انا بدرس وبعدين نروح نلعب ماتش كوره التلميذ يكعبلني اللي هو يطلع ايه بقى ده وبعدين اسجل جول يقول التلميذ يقول لي يا ضلالي ده مش جول ما عدتش قال لك طب انا هقعد له هقعد له على الكرسي بقى ادرسه ازاي بقى ان شاء الله لا العلم لا يصل الا بحشمه كامله اللي يجي يتعلم منك لازم يهابك مش خوف ولا الكلام ده لكن هيبه محبه ليه كل المباحات ما تدخلهاش إن أمكن ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه ما كان يباشر البيع والشراء بنفسه أبدا كان يحط واحد ولا يشتري له ليه؟ لأن البيع والشراء فيه مماكسة وفصال لا دي, دي بكذا ربطة الفجل بكام يا حاجة التلاتة بجنيه يا شيخ خليهم خمسة ده أنا بجيبهم وبغسلهم مش عارف إيه. آه، بلاش بقى الكلام ده آه، خلاص راجل مسا أقول أطلع نخطب الجمعة والراجل اللي أنا خدت منه وطلعت عينيه من جوه قاعد قدامي وطلع بقى لحظه ان انا بتكلم عن اخلاق المسلمين رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى يقوم يبرق لي ألا، ده تشفت رشفت ريقي وخدت ربطة فجل كده اهو بكسر عيني وسيف الحياء ومش عارف ايه الكلام لا المفترض اذا استطعت الا تدخل في مسائل البيع والشراء وتدخل في الخصومات مع الناس افعل تبقى حشمتك كامله لما تقول كلمة ما تتردش دي كلها من الايه من الآداب التي سنقف عليها ونذكر إن شاء الله كثيرا من الحكايات من تراجم بقى الايه أهل العلم سواء كان تلميذا أو كان أستاذا القصد أن البخاري ترجم الترجمة المباشرة في الأول وبعدين قام داخل لنا في الايه في الطريقة بتاعته بقى الطريقة الايه الخفية التي تحتاج إلى نوع من الدربة والممارسة عشان كده بنقول الترجمة هنا صحيحة أم فاسدة لا ترجمة صحيحة عشان كده بنقول الترجمة الفاسدة لا يكون لها علاقة ما بين الترجمة وما بين النص اللي تحتيه دي اسمها الترجمة الفاسدة ودي الحمد لله مش موجودة في الايه في البخاري الترجمة ده من جهة الايه الإدراك ها من جهة الإدراك إما أن تكون خفية أو تكون ايه جلية ظاهرة طب من جهة المطابقة من جهة المطابقة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية كلية زي إيه زي الحديث اللي أنا قلت لكم في كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وبعدين يورد حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل دي الترجمة كاملة ولا ناقصة كاملة اللي يترجم بنص الحديث خلاص يبقى دي ترجمة اسمها كاملة وده مش كتير في البخاري الترجمة المطابقة الكاملة قليلة في صحيح البخاري إنما الترجمة الجزئية هي الأكثر في الصحيح إن تجيب نص وتترجم بفكرة واحدة من النص وتسيب الباقي عشان كده نجاو- نجيب عن السؤال لماذا يقطع البخاري الحديث الواحد في عدة آه، كتب وأنا الحقيقة يعني على الطاير كده هقول لكم البخاري نموذجا من آه، الصحيح البخاري اتصرف فيه ازاي اللي هي الترجمة الجزئية اللي هي أغلب أغلب صنيع البخاري في مسألة المطابقة أو المناسبة هل هي جزئية ولا كلية لا أغلب مناسبات البخاري جزئية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أهو في كتاب أول هو البخاري ذكر الحديث ده في اثني عشر موضعا من صحيح أول موضع كان في كتاب الإيمان دي الترجمة الجزئية يترجم ببعض النص وليس بكله قال باب أداء الخمس من الإيمان وبعدين روى حديثا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة طبعا أبو جمرة ده اسمه نصر بن عمران روى عن ابن عباس كثيرا وفي راوي آخر يكنى بأبي حمزة بيروي عن ابن عباس برضه يبقى أنا عندي أبو جمرة وأبو حمزة لازم تفرق بينهم أبو جمرة الوناصر بن عمران هو الذي يروي كثيرا عن ابن عباس لأن أنت ممكن تلاقي في كتاب من الكتب أنت عارف الكتب ما عادش حد بيصحح ولا بيعمل حاجة كلها تصحيفات والله المستعان فممكن تلاقي أبو حمزة تصحفت أبو جمرة تصحفت لمين؟ لأبي حمزة أبو حمزة القصاب ده اللي هو عمران بن أبي عطاء قليل الرواية عن ابن عباس يعني ليس له في الكتب الستة غير حديث واحد فقط عن ابن عباس في صحيح مسلم اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام نادى لابن عباس فاستخبى ورا باب فقام رايح هناك وماسكه من ودانه وقال له اذهب فنادي لي معاوية فراح لقى ايه معاوية بياكل قال له انا باكل وبعد ما اخلص اكله هروح فابن عباس راح برضه يلعب مع الصبيان وبتاع النبي صلى الله عليه وسلم استعواه فناداله قال له اذهب إلى معاوية ناده قال له هاكل واجي المهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه تمام ده الحديث الوحيد اللي هو في الكتب الستة اللي بيروي أبو حمزة القصاب اللي هو عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس لكن الأكثر رواية مين نصر بن عمران اللي هو أبو جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال هيبتدي إيه يقول الحديث إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامه فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر على أساس أن تعرف الكفار كانوا بيحترموا الأشهر الحرم يعني ما قاتلوش فيها فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم ده الحديث لذلك البخاري حطه في 12 ايه موضعا وممكن يتحط في كمان 12 زيه خلاص كتاب الإيمان البخاري قال باب أداء الخمس من الإيمان فين مكانه في الحديث وأن تؤدوا الخمس من المغنم تمام ده اللي هو الترجمة الجزئية الجزئية ترجمة ببعض النص على النص كله الموضع الثاني رواه البخاري في كتاب العلم قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم الكلام ده ورد في الحديث ها؟ باب أن يحفظوا الإيمان والعلم طب يحفظوا الإيمان ده واضح لأنه, لأنه قال لهم أتدرون ما الإيمان لأن هم نفسهم قالوا, قالوا له إيه فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فبدأ بالإيه بدأ بالإيمان بالله وحده تمام طبعا نقدر نقول كمان لأن هو قال لهم إيه شهادة لا إله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة ده الإسلام ولا الإيمان ده الإسلام ده الإسلام الأعمال الظاهرة يبقى الإيمان يتحط مكان الإسلام ولا إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع زي ما العلماء بيقولوا يبقى أن يحفظوا الإيمان والعلم طب فين الدخل فين العلم هنا الأسئلة اللي هم سألوها الأسئلة اللي هم سألوها لأن هو هم قالوا له إيه مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا هيخبر إلا إذا كان حافظ إذا كان بيسمع وينسى هيخبر بإيه يبقى هو ده المقصود باب حفظ الإيمان حفظ العلم يعني من الحتة دي وبعدين رواه في كتاب المواقيت ده الموضع الثالث باب قوله تعالى منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كتاب المواقيت لأنه قال إيه وإقام الإيه وإقام الصلاة الموضع الرابع كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة طبعا واضحة مش كده وبعدين في كتاب فرض الخمس قال باب أداء الخمس من الدين وبعدين رواه في كتاب المناقب قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل وهمان الوفد قالوا ربيعة وده منسوب إلى إسماعيل عليه السلام وهذا شرف طبعا تعرف العرب كانوا يحتفوا جدا بالأنساب يعني وبعدين رواه في كتاب المغازي باب وفد عبد القيس تعرف المغازي جاء جاءت وفود كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل المغازي والسرايا وروى في كتاب المغازي الحديث ده مرتين ورا بعض على طول ثم رواه في كتاب الأدب باب قول الرجل مرحبا ليه لأن عشان مرحبا دي ما فيش حد يقول لك قل السلام عليكم ما هو أي حاجة تؤدي الغرض ممكن أو عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أو مرحبا أو أهلا وسهلا أي صيغة من الصيغ اللي ممكن تقوم مقام الإيه مقام الترحاب القادم ورواه في كتاب أخبار الآحاد باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم طب حطوا اللي في أخبار الآحاد علشان يرد على المعتزلة والجماعة اللي بيقولوا إن أخبار الآحاد لا تقوم بها حجتهم في العقائد أخبار الآحاد اللي دون المتواتر يعني الجمع ده كله لو روى حديثا واحدا يبقى الحديث إيه متواتر يعني أن يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مش ممكن كلنا على بعضنا مع اختلاف ديانتنا وأمانتنا وأخلاقنا ومروءتنا نقفل الباب ونقول يا جماعة نفبرك حاجة كده ونطلع بيها كلنا نقول حصل كذا كذا كذا إذا جماعة وافقوا والتاني يقول لك يا أخي اتق الله إزاي تعمل حاجة زي كده ده يخالف الدين يعني لا يمكن كلنا نتفق على حاجة احنا مألفينها ده المتواتر إنما ما دون المتواتر آحاد طب أنت مش عايز تقبل خبر الواحد في العقيدة ليه قال لك أصل العقيدة ده يقين تحتاج إلى يقين وثبات والواحد ممكن يغلط طب النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم فلو كان لا تقوم الحجة بخبر الواحد ما كانش لهم هذا الكلام ولا هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا أردتم أن تذكروا خبرا لازم تتجمعوا كلكم وتقولوه مش حد يقول هذا الكلام لكن أنا عندما أقول لكم يا جماعة الخير أنتوا كلكم عدد كبير جدا كل واحد هيروح بلده فاللي أنا بقوله تروح تقولوه هل يشترط بقى تتلم كلكم وتروح كل بلد عشان تقولوه ولا كل واحد في مكانه هيقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوهن وبلغوا بهن من وراكم فلو كان البلاغ لا يكون إلا بالتواتر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام يبقى عشان كده ذكروا في إيه في أخبار الآحاد أي أن خبر الواحد تقوم به الحجة حتى لو كان في العقائد والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إيه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فأخبرهم بالشهادة الأول خالص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول فإن هم أجابوك لذلك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث طب معاذ ذهب إلى اليمن وقال لهم كده أنا رسول رسول الله إليكم بقول لكم أسلموا بأن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا له لا ما احناش مسلمين يبقوا كفرة ولا مش كفرة ازاي تكفرهم واحد بس اللي قال لهم أليس من الجائز أن يخطئ أهو أول حاجة قال لهم الإيمان والإسلام عقيدة اهي قبل ما يدخل في تفصيلات الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والكلام ده فلو كانت الحجة لا تقوم بخبر الواحد كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا ليقيم الحجة عليهم والحجة لا تقوم بخبر واحد مش ده اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام نعم بعد كده أرسل أبا موسى الأشعري وراه أهم اتنين خبر واحد برضه ولو لم يسلموا ولو لم يستجيبوا لكفروا ازاي بقى نكفرهم بخبر واحد إلا إذا كانت الحجة تقوم بخبره عشان كده البخاري رحمة الله عليه عقد كتابا كاملا سماه كتاب أخبار الأحاد ليرد به على هؤلاء الذين أرادوا أن يفسدوا عقائدنا بإسقاط معظم النصوص وهي أحاد في باب الإيه؟ في باب الاعتقاد. وفي الآخر خالص في كتاب التوحيد الموضع ال 12 في كتاب التوحيد قال باب والله خلقكم وما تعملون وإن كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم آدي حديث واحد أهو البخاري وضعه في إثنى عشر موضعا من صحيحه دي اسمها من جهة المطابقة الترجمة الجزئية عشان كده لماذا قطع البخاري الحديث الواحد إلى فقرات لأنه بيتتبع الفقه الذي فيها يبقى الترجمة من جهة صحة الترجمة يعني إما أن تكون من جهة الإدراك والإدراك يعني يا خفي يا ظاهر أو من جهة المطابقة أو المناسبة إما أن تكون كلية أو إيه أو أن تكون ترجمة جزئية المرة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة طبعا احنا غبنا ثلاث أسابيع يعني لما نقم الدرس بسبب ان كان في اصلاحات في المسجد في الارضيه بتاعه المسجد نفسها فما كناش نقدر نفرش لكن ان شاء الله يعني استأنفنا الدروس وباذن الله الكريم من اول الدرس القادم من عشنا يعني سأذكر طريقتي في الشرح أنا سأسلك في الشرح سبعة محاور كل محور من هذه المحاور سأسلط عليه ضوءا بحيث ان احنا ايه يعني اه نكون على بينة من الأمر قبل أن أنصرف اه من هذا المكان احنا دلوقتي عايزين الإخوة يهموا معانا في إصلاح المسجد يعني احنا دلوقتي المسجد بالورقة والقلم امبارح واحنا بنشوف احنا محتاجين ايه في المسجد محتاجين 230 ألف جنيه عشان نعمل المسجد بطريقة صحيحة لأن كان قبل كده لا كان فيه تسجيلات ولا كان فيه كاميرات ولا الكلام ده ولا غرف تحكم عشان خاطر تسجيل الدروس تسجيلا صحيحا احنا وصلنا تقريبا صرفنا في حدود 80 ألف 60 61 ألف لحد دلوقتي عايز بقى إخواننا يعني يهموا وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة عايزين يعني نظهر لأن احنا هنا في المحافظة عندنا بكل الأسف ليس عندنا ثقافة الصدقة ولا ثقافة التبرع فأرجو يعني نحن نهتم بهذا الأمر قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم